عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم اللهم أمين أما بعد إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في لقاء متجدد مع مناقب وسير أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وحديثنا أيها الإخوة والأخوات ما زال متصلا مع أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وارضاها السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها شخصية فريدة في عالم النساء بل هي وابنتها فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ومعهما مريم ابنة عمران وآسية بنت مزاحم زوج فرعون امرأة فرعون هؤلاء النساء هن أفضل نساء وجدن على ظهر الأرض منذ أن خلق الله عز وجل الأرض إلى أن يرث الأرض ومن عليها أفضل نساء جم في الدنيا كلها من أول حواء إلى أن تقوم الساعة هؤلاء النسوة منهن أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الخامسة والعشرين من عمره وكانت هي في الأربعين من عمرها كانت رضي الله عنها قبل الإسلام أو قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت معروفة بشرفها ونسبها ومكانتها الرفيعة في قومها حتى كانت تلقب في الجاهلية بالطاهرة لمنزلتها العالية رضي الله عنها وكانت امرأة ثرية من أغنياء مكة وكانت تضارب التجار بمالها يعني يأتي تاجر من التجار تعطيه مال يأخذ هذا المال ويذهب للتجارة في هذا المال ويكون له نصيب من الربح سمعت رضي الله تعالى عنها عن شاب من مكة اسمه محمد ابن عبد الله كان يعرف بين الناس بالصادق الأمين فأرادت رضي الله تعالى عنها أن تعامل هذا الشاب وأن تتاجر معه بمالها فخرج في تجارة لها إلى الشام وكان معه غلام لها اسمه ميسرة فرجع هذا الغلام يثني على النبي صلى الله عليه وسلم الثناء الواسع ويذكر من جميل صفاته الشيء العظيم فنظرت خديجة رضي الله عنها احنا قلنا ان السيدة خديجة امرأة كانت لها شرف عظيم في قومها كل الناس تتمنى القرب منها او التودد اليها وكان ابوها يرغب ان يزوجها كان ابوها يمتنع ان يزوجها فارادت رضي الله تعالى عنها ان تتزوج من هذا الشاب الصادق الأمين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال محمد ابن إسحاق وكانت خديجة ابنة خويلد امرأة تاجرة ذات شرف ومال تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه وكانت قريش قوما تجارا فلما بلغها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم أخلاقه بعثت إليه فعرضت عليه أن يخرج في مالها تاجرا إلى الشام وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لها يقال له ميسرة فقبل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الرحلة إلى الشام وقع في قلبها رضي الله تعالى عنها أن تتزوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبوها يرفض أن يزوجها من هذا الغلام اليتيم قال لا أزوج يتيم أبي طالب ولكنها رضي الله عنها أصرت على هذا وتزوجت من النبي صلى الله عليه وسلم قعدت مع النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة قبل بعثته وكانت معه صلى الله عليه وسلم عشر سنين بعد بعثته يعني مجموع ما عاشته خديجة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 سنة جوزه عنده 25 سنة وعاشت معاه 25 سنة رضي الله عنها مرت خديجة رضي الله تعالى عنها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحادثة هي أعظم حدث مر على تاريخ الأرض أجل لحظة مرت على تاريخ الدنيا يوم أن نزل القرآن على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن قال له الملك اقرأ هذه اللحظة هذه الليلة هذا الموقف هو أجل حدث جرى في هذه الدنيا أجل حدث جرى في هذه الدنيا يوم أن قال جبريل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ حتى هذه الليلة امتازت دون سائر الليالي بميزة لا تضاهيها فيها ليلة أخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر إنا أنزلناه في ليلة مباركة شوف هذه الليلة التي نزل فيها القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نقرأ الحديث كما روته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها شوف الموقف العصيب ده ده كان محنة شديدة وكان موقف عصيب جدا جدا جدا مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغا بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيخلو في غار حراء مجموعة ليالي عمال بيتعبد ويتفكر ويتأمل ويبحث عن الحق قالت قبل أن ينزع إلى أهله يعني يقعد في غار حراء كام ليلة لغاية ما الزاد اللي معاه يخلص فيرجع ينزع إلى أهله يرجع إلى أهله فيتزود بالطعام والشراب ثم يرجع إلى غار حراء مرة أخرى فيظل على هذه الحالة من التعبد قالت حتى جاء الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ طبعا احنا بنقرأ الحديث بسهولة إنما الموقف نفسه كان في غاية الصعوبة قال تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا فكان شيء يعني شيء صعب جدا وموقف عصيب جدا مر به النبي صلى الله عليه وسلم تخيل انت واحد في غار في الجبل في هذا الصفاء وهذا الخلاء وهذا الهدوء ومرة واحدة نزل عليه هذا الملك مش بقى ملك مش, مش مخلوق عادي ده ملك له 600 جناح كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم يسد الأفق تخيل بقى أنت مخلوق بهذا بهذه الهيئة وبهذه الصورة وبهذا الشكل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اقرأ يا نهار أبيض فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ بعرفش أقرأ كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة ولا الكتابة قال فأخذني فغطني خدوا راح ضمه في حضنه كده ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد شوف لما يحضن واحد لغاية ما يحس ان ضلوعه هتتكسر ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم يعمل إيه النبي عليه الصلاة والسلام موقف ده موقف يعني أي إنسان يتأمله بهدوء موقف صعب جدا قال فرج قالت عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده قلبه من جوه بيتنفض قلبه من جوه بيتنفض يرجف فؤاده فدخل على خديجة رضي الله تعالى عنها فقال زملوني زملوني غطوني غطوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع الخوف فقال لخديجة وأخبرها الخبر خلي بالك هو راجع على الحالة ديت راجع في غاية الخوف في غاية الرعب وعمال يقول غطوني غطوني يجيبوا له غطيان غطوني أكتر غطوني فغطوه هدي وفاء من هذه الحالة من الرعب والخوف فبدأ يحكي للسيدة خديجة رضي الله تعالى عنها قالت له إيه شوف الكلمات بقى بتقول له إيه قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق الكلمات دي كلمات لها معنى عميق جدا السيدة خديجة رضي الله عنها شايفة زوجها على هذه الحالة من الخوف الشديد حالة ارتعاب شديد حتى يرجف فؤاده قلبه من جوه بيتنفض فقال لها ده, ده شيء لا يتصور ولا يتخيله عقل ايه يعني ملك او, أو ما يعرفش بقى انه ملك مخلوق ليه 600 جناح يصد الافق لما يقول لها الكلام ده هي تقول له ايه تقول له بس انت تلاقيك كنت تعبان شويه تلاقيك ما نمتش كويس تلاقيك كنت جعان تلاقيك ده يعني اغلب النساء اظن يعني اغلب النساء لو جه زوجها قال لها كلام زي ده هتقول له كده تقول له بس انت تلاقيك ما كنتش نايم كويس تلاقيك بس كنت مجهد كنت تعبان ولكن انظر إلى خديجة رضي الله عنها أخذت الأمر على محمل الجد لم تسفه من هذا الأمر ولم تسخر ولم تستهزئ وإنما وضعت نفسها معه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأمر كأنهما جسد واحد وبعدين بدأت تهدئه صلى الله عليه وسلم بتقول له كلا والله كلا والله لا يخزيك الله أبدا شوف التأكيدات دي كلها كلا والله لا يخزيك الله أبدا كل دي تأكيدات وتطمينات له ليه؟ لأنها رضي الله عنها عندها عمق إيمان به صلى الله عليه وسلم شايفة إن هو شيء كبير جدا مؤمنة بيه مصدقاه حاسة بيه كويس جداً فلما بيقول لها الكلام ده بتقول له لا لا يمكن أبدا هيحصل لك حاجة تأذيك ليه؟ إنك لا تصل الرحم ده أنت بتصل الرحم وهذا من شمائل الصالحين وتحمل الكلة أي العاجز أو المتعب أنت تعينه أنت تعينه وتعطيه وتكسب المعدوم المعدوم اللي هو المفلس الفقير الذي لا يملك شيئا لما تلاقي واحد فقير معدم يعينه ويساعده وتقري الضيف أي تكرم الضيف وتعين على نوائب الحق أي من وقع في أزمة أو مصيبة أو محنة تسارع إلى نجدته يبقى دي صفات النبي عليه الصلاة والسلام إنه بي بيصل الرحم وبيساعد المحتاج وبيسعى في حوائج المعدومين ويقف بجوار الناس عند المصائب والمحن هذه صفاته صلى الله عليه وسلم الكلام ده كان قبل البعث هذه صفاته صلى الله عليه وسلم فهي رضي الله تعالى عنها شايفة في هذه الإيجابيات حس بهذه المعاني الكريمة في زوجها فأتحفت أذنه صلى الله عليه وسلم بهذه الشمائل بتذكر له صفاته الجميلة صلى الله عليه وسلم لذلك انت عارف الموقف ده لما تعدي سنين طويلة طويلة خالص والنبي عليه الصلاة والسلام يتزوج عائشة رضي الله عنها وتمر سنين ففي مرة من المرات النبي عليه الصلاة والسلام بيذكر خديجة رضي الله عنها فأثنى عليها سيدة عائشة غارت منها فقالت ما أكثر ما تذكر امرأة عجوز حمراء الشدقين هلكت يوما من الدهر أبدلك الله خيرا منها خلي بالك بتقول له انت عمال كل شوية تقول خديجة خديجة طبعا دي غيرك نساء إنما طبعا سيدة عائشة رضي الله عنها عارفة قدر خديجة لأن يعني أغلب الأحاديث على فكرة يعني أغلب الأحاديث التي ذكرت في مناقب خديجة اللي رويتها عائشة رضي الله عنها إنما ده غيرة نساء فهي فالنبي عليه الصلاة والسلام عمال كل شوية صلى الله عليه وآله وسلم كل شوية عمال يتكلم عن خديجة كلام جميل يقول يا ده كانت خديجة كذا وكانت كذا تعرفي بقى لما كان ده كانت خديجة بتعمل كذا تعرفي لو خديجة في الموقف ده كانت عاملة كذا ده في مرة حصل كذا فخديجة عامل عمال كل شوية بيذكر خديجة يذكر خديجة فهي غارت بقى هو ايه مفيش يعني في الدنيا دي غير خديجة يعني ولا ايه فقالت له انت عمال كل شوية تقول خديجة خديجة خديجة دي كانت ست عجوزة ما هي لما لما ماتت رضي الله عنها السيدة خديجة لما كان عندها 65 سنة تقول له ايه خديجة يعني ده ده ده كان عندها ست عجوزة حمراء الشدقين يعني اسنانها وقعت من كتر ان هي خلاص بقت عجوزة خالص هلكت يوما من الدهر أبدلك الله خيرا منها شوف بقى أنا بنت صغيرة هو شابة ومش عارف إيه و... أبدل يعني يعني المفروض أنا اللي يتقال لي الكلام ده المفروض أنا ال- ال- اللي أمدح بهذا المدح ويثنى علي بهذا الثناء لما لما ت- تذكر المواقف الحسنة تقول عائشة ما تقولش بقى خديجة خلاص خديجة راحت لحالها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم مع ان خ- عائشة رضي الله عنها عملت حاجات كتير اكتر من دي وكان النبي بيعديها عليه الصلاة والسلام كان في مواقف اشد من دي كانت بتعملها السيدة عائشة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتقبلها بصدر رحب وبيعديها بدون تعليق او بيعلق بتعليق لطيف كده يلطف الاجواء بدون اي حاجة انما غاضب هنا بقى غاضب هنا لما ذكرت خديجة غضب صلى الله عليه وسلم فقال كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها شوف الكلام هي هنا بتقول له ايه كلا والله ما يخزيك الله أبدا هناك بقى بعد سنين طويلة بيقول ايه كلا والله ما أبدلني الله خيرا منها صدقتني إذ كذبني الناس وآمنت بي إذ كفر بي الناس وواستني بمالها إذ منعني الناس ورزقني الله منها الولد إذ حرمنيه من سائر النساء شوف بيذكر الصفات الجميلة اللي فيها بعد السنين الطويلة دي وهي ميتة بقالها سنين خلاص ولكن يا أخي شوف ال- الجزاء من جنس العمل هي رضي الله عنها في المحنة الشديدة ديت وخلي بالك ان معادن الناس بتظهر عند المحن ما هو انت لما بتحب حد او بتكرهه بيكون الكلام ده مين بيكون الكلام ده من المواقف لان الحياة بما فيها من مواقف هي التي تظهر معادن الناس يعني في واحد ممكن يبقى ليه صديق بيحبه اكتر من اخوه بيحبه اكتر من عياله طب ليه كده لان صديقه ده وقف جنبه وقت المحنة مرة واثنين وثلاثة وساعده وعاونه ولما بيقع في ورطة بيلاقي أول واحد يقف جنبه فخلاص العلاقة بينهم تبقى أقوى من علاقة الأخوة في النسب بل ممكن تبقى علاقته بيه أكتر من أبوه وأكتر من ابنه إيه اللي بيخلي الموضوع كده؟ خليه المواقف الحياة كذلك المرأة مع زوجها لما الراجل يقع في ورطة في محنة كبيرة أو في ورطة ما أو في موقف ضائقة ما زوجته هتقف جنبه وتعينه وتساعده زي السيدة خديجة ما عملت دي شوف بقى بتتفانى رضي الله عنها تتفانى في الوقوف معه لدرجة ان هي رضي الله تعالى عنها ما اكتفتش بان هي عمالة تطبطب وتهدي و- وتمدح وتثني وتقول له لا ده انت كويس والله ده انت مفيش زيك في الدنيا ابدا بعد ما قالت الكلام ده اللي هو كلام صادق ونابع من قلبها رضي الله تعالى عنها خدته من ايده صلى الله عليه وسلم وراحت لابن عمها ورقة ابن نوفل وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني طب ورقة بن نوفل ده يبقى ايه يبقى ابن عم خديجة ابن عم خديجة رضي الله تعالى عنها طب ليه راحت لابن عمها علشان يبقى ستر وغطى عليه علشان لو في حاجة تخوف في حاجة تقلق ما هو حاجة اصل حاجة غريبة ايه ايه مخلوق ليه 600 جناح وجالك وقال لك اقرأ ايه الكلام ده هي مش فاهمة ايه الموضوع ده فرايحة لورقة ابن نوفل علشان ده ابن عمها عشان لو في حاجة سيئة حصلت لو الموقف ده فيه حاجة وحشة في حاجة تخض ابن عمها ده هيبقى منهم فيستر عليه ولا يفضح بهذا الأمر لو أن فيه مكروه والعياذ بالله فراحت لورقة ابن نوفل تقول له إيه اللي حصل إيه الموضوع ده فبشرها ورقة بأن هذا هو الناموس الذي جاء موسى عليه السلام أي أن هذا الملك الرسول الذي الرسول من الملائكة الذي يأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام طيب أو الذي يأتي الرسل عليهم الصلاة والسلام المراد يا أخوانا إن إحنا في هذا الموقف ده درس بالغ جدا هذا فيه معنى تربوي عميق للغاية من أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها ينبغي على نساء المسلمين إحنا دروس أو حلقات أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها طبعا هدفنا منها أن إحنا نرسخ في القلوب شرف ومكانة ومنزلة أمهات المؤمنين ده طبعا آه، سبب أول ولكن من الأسباب المهمة جدا إن هذه الحلقات وه- وسير أمهات المؤمنين هذه فيها معاني تربوية عميقة جدا جدا تتعلم منها كل امرأة لأن كل واحدة خلي بالك كل واحدة من أمهات المؤمنين هتجد أي امرأة بتسمعنا هتجد في واحدة من أمهات المؤمنين صفاتها قريبة منها غالبا أو فيها بعض الصفات لأن أمهات المؤمنين في النهاية نساء كسائر النساء أتاجر عائشة هذه ال- البنت الغيورة الشابة الصغيرة الغيورة كثيرة الغيرة اللي بتعمل مواقف كتير النبي عليه الصلاة والسلام بيتحملها وبيسع صدره هتجد أمنا خديجة رضي الله عنها فيها معنى الأمومة يعني تجد خديجة رضي الله تعالى عنها تتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم بحنية الأم بقلب الأم برأفة الأم بمحبة الأم في هذا المعنى معنى الأمومة امرأة يعني متفانية تماما في محبة زوجها وفي رعايته وفي الحرص عليه هذا الموقف أيها الإخوة فيه معاني كثيرة جدا جدا ولكن الوقت انتهى سريعا ولكن ما زال للحديث بقية في حلقات قادمة إن شاء الله عز وجل عن حياة أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها زوج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تكونوا دائما وأبدا على خير وبركة جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تسع نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المقتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضيات حمزة عمه وعبة كذا عمته صفية ذات